بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع بعنوان الجوارح لارتفاع الجناح العنوان من اوله كده مش مفهوم باذن الله يقلب فراحي دلوقتي الجوارح لارتفاع الجناح دي كلمه قالها آه، ايوب في اصحاح خمسه بيقول ايه الانسان مولود للمشقه والجوارح لارتفاع الجناح يعني ايه ناخد المعنى الاول وبعدين نعيش معاه بقى شويه قال البني ادم ده مولود للتعب يعني عشان تبقى بني ادم لازم تتعب والا ما تبقاش انسان لان الانسان يولد للمشقه دي قاعده كده كما أن الجوارح الجوارح هي النسور والصقور أو يعني الطيور القوية أو اسمها الجوارح ما تبقاش جوارح أو ما تبقاش نسور إلا لما يرتفع الجناح لكن ممكن تبص على نسر على الأرض تقول ده إيه ده ده فرخة ولا ديك ولا إيه إنما أول ما تلاقيه طاير لا ده نسر بقى معناها إيه الإنسان بدون مشقة لسه ما دقش قيمته كإنسان ولسه ما عرفش رسالته كإنسان لكن الإنسان أول ما يدخل في مشقات وتجارب بدأ يلاقي قيمته ويكتشف معناه ورسالته ويبقى نسر فعلا فأنا هعيش مع فكرة النسر دي وهاخدها من زاوية بركات التجارب ازاي التجربة بتخليك نسر لأن النسور الكتاب اتكلم عنها كتير واغلب اوصاف النسر اللي جت في الانجيل اوصاف مفرحه اوصاف مبهجه يعني من الطيور اللي دايما الكلام عنها آه، في جانب ايجابي مش جانب سلبي مثلا قيل في ايوب 39 هل بامرك يحلق النسر ويعلي وكره يسكن الصخر دي بقى فعلا الكلام ده اللي بيقوله ايوب من زمان قوي ده فعلا يعني آه، دراسة طبيعية لعالم النسور يقولوا كده ويبيت على سن الصخر والمعقل من هناك يتحسس قوته تبصره عيناه من بعيد فراخه تحسو الدم وحيثما تكون القتلى هناك هو تعالوا نفهم ايه الكلام ده هنا في بتاع خمس صفات للنسر اولا النسر يحلق عاليا يعني ما ما فيش نسر تلاقيه زي العصافير كده لا النسر عالي اي نسر يطير يطير عالي ما يطيرش واطي ابدا وعشان كده حتى الكنيسه اختارت انها تحط النسر الانجيل يوحنا وتقول يوحنا يحلق في سماء اللاهوت يعني يوحنا بياخدنا ويطلع بينا لفوق قوي فدايما رمز انجيل يوحنا النسر عشان يفكرنا بالفكرة الجميلة أن المسيح بياخدنا للسماء في إنجيل يوحنا ويعلي وكره تاني صفة للنسر أن النسر ما يحطش وكره في في في شجر ما تلاقيش وكر في شجر أبدا يعني أوكار العصافير تلاقوها في أشجار أو نخلة أو لا النسر تلاقي أوكاره في في صخور عالية جدا في جبال عالية يحط الوكر بتاعه منها انه ما يتهزش يعني اقصد في الش- في الشجر شويه عصا- هوا ممكن تحركه انما لا لما يكون وكر في جبل لا لما يجي هوا مهما جه مش هيخ- مش هيخوفش وبعدين يقول ايه يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر يعني سن الصخر دي بقى قصه سمعنا على سن الصخر تعالوا نفهم يعني مش جبل ويحطه في النص لا يحط العش على سن الصخر هنفهم ليه بالذات على السن او على الحرف من هناك يتحسس قوته يعني من اللحظة دي اللي على سن الصخر هتطلع قوة النسر برضه هنفهم تبصر عيناه من بعيد أو تبصره عيناه من بعيد يعني النسر يقولوا عينيه بتشوف بشكل عجيب على بعد أميال يعني نظر النسر أقوى من نظر الإنسان لدرجة إن ممكن نسر على جبل يشوف فار في الحقل فار قد كده وينزل زي السهم ياكله ويطلع بينما الإنسان اللي ماشي جنبه ما يشوفوش لكن هو النسر عنده عينين ثاقبة من بعيد تشوف حاجة من بعيد جدا كل دي هتقلب معانا حاجات روحية دلوقتي بس خلينا الأول نشوف عالم النسور فراخه فراخه يعني النسور الصغيرة مش الفراخ اللي بتتاكل فراخ النسر يعني النسور اللي لسه بيبي يعني تحسو الدم ايه الفراخ المتوحشة دي لا يعني هو يجيب الصيدة من دول وبعدين يطلعها العش وياكلوها مع بعض النسر وفراخه فيتعودوا على اكل الصيد من بدري الفرخه تاكل تاكل صيده مش تاكل بقى شويه قش مثلا وبتاع عشان فرخه لا فرخه فراخ النسر تاكل صيد تاكل ذبيحه يعني وحيثما تكون القتلى ده المثل بقى اللي قاله ربنا يسوع حين- حيثما توجد الجثة هناك تجتمع ده ده مثل من سفر أيوب ومثل عند اليهود منين ما تلاقي جثة تلاقي حواليها نسور ايه اللي بيحصل ايه حكاية سن النسر دي أهم حتة في الموضوع لأنها مرتبطة قوي بموضوع الألم والمشقة النسر يجيب الفراخ ويحطهم قلنا في عشة أو وكر على سن الصخر بعد أسبوعين ثلاثة الفراخ بقى تبتدي يعني يبان لها شكل كده يفاجئهم النسر فجأة انه يقلب الوكر العش فيقلبه هو على سن الجبل فهيحصل ايه هينهاروا من فوق الجبل فالفراخ تصوت فتسمع صوت صويت في الجبل الفراخ كلها تصوت وهو يقف يتفرج عليهم وهم بيسقواتهم طبعا شيء مرعب يبصوا له كده تصوروا فرخه بتبص للنسر امها النسر او ابوها النسر يعني ليه بتعمل فيا كده؟ وبعدين بعض النسور ال- الاذكياء يجربوا يعملوا كده فجناحاتهم تشتغل فلما يحرك جناحاته يلاقي نفسه بيطير فخلاص ده مفيش خوف عليه يطير هيطلع تاني فوق الصخر عاوزين يرجعوا مطرحهم في نسور خيبانه زي حالتنا فهي هتفضل تصرخ اللي قاعدين يصرخوا بقالهم مده دول يفضلوا ينزلوا ينزلوا ينزلوا والصراخ يزيد ليه؟ لأن حاسين هيتدبوا على الأرض هيموتوا. يفاجئوا بقى إن النسر الصاروخ الكبير ده سايبهم سايبهم وبعدين فجأة نزل بسرعة شديدة جدا وفتح جناحاته زي السجادة كده. فتبص تلاقي كل الفراخ وقعت على الجناحات وحصل لهاش أي حاجة قبل ما تمسك الأرض. يقوم يطلع بيهم تاني يرجعهم في العشة ويجيب لهم صيدة ويحايلهم وإيه ويناموا ويستنى عليهم كام يوم ويقلبهم تاني ويصرخوا تاني ونعيد من الأول تاني كام عملة من دول يوصلوا لإيه العش يفضى وكله يطير فهمتوا الفكرة عشان كده يقول على سن الصخر لا يحط في شجر ولا يحط في نص الجبل يحط على سن الصخر المعنى ده مليان حاجات مهمة بقى احنا حياتنا كلها على سن صخرة فعلا في أي لحظة تيجي مفاجأة غير سارة كل شوية كده فجأة تلاقي نفسك بتصرخ فجأة بدون سابق إنذار بعدين تبص لربنا أنت بتغدر بيا وبعدين بقول لك أبانا الذي تعمل فيا كده ليه وتفضل تصرخ وانت بتصرخ وبتقع بتلاقي واحد جنبك بطل يصرخ وابتدى يطير طب ما تفهم يا جدع ما بتفهمش ما حصلش حاجه تفضل تصرخ شويه وبعدين تلاقي ايه جت سليمه فين لما بقى تلاقي انها جت سليمه تنام لك يومين ويجي العلقه اللي بعدها تفضل على سن الصخر تفضل في حاله انتظار للتجربه اللي بعدها لغايه ما توصل للي هو عاوزه ايه اللي عاوزه النسر الاعظم بتاعنا انك تطير الجوارح لارتفاع الجناح لن يقبل النسر لولاده الا الطيران ما يبقاش نسر الا لما يعلم عياله الطيران فاهمين الفكره قول لي بقى نسر بيطير يحصل له ايه ايه المفاجآت اللي ممكن تجيله ما تلاقيش مفاجآت خلاص هيلاقي تعبان على الارض يطير هيتكعبل رجله في صخره في- وهو على جبل ويعني ما يتكعبل هيحصل له ايه؟ هينزل شويه يطير فخلاص ما عادش في مفاجآت ما عادش في كوارث ما عادش في بلاوي ما عادش في تجارب لو وصلت إلى مرحلة الطيران التحليق ده اللي عاوزه ربنا يبقى ربنا عمال ينهال علينا بما ب... بال... بالمقالب دي والمفاجآت والأوجاع والصراخ لغاية ما نتعلم نطير ده اللي هنشوف بقى يعني إيه الواحد يطير بالمناسبة حكاية أجنحة النسور دي جات في خروج 19 في أول رحلة اليهود بعد ما خرجوا في البرية سفر الخروج بيناقش أول كم شهر بس من رحلة العبور فلما طلع موسى لربنا بعد أحداث ورا بعض ورا بعض حكاية عبور البحر وبعدين المن وبعدين المطر المية من الصخر وبعدين ورا ورا بعض أحداث ضخمة كلها وكبيرة ومرعبة ليه شعب هيموت من الأجوع وهيموت من العطش وهيموت من الحر وكل حاجة عمالة تتصلح فلما طلع موسى ربنا قال له يا موسى انت ما خدتش بالك انا حملتكم على اجنحه النسور هي الحركه اللي بنقولها بقى انا رميتكم في الهواء كلكم مت... 2 مليون نسمه دخلتكم على بحر دخلتكم في صحراء ما بيطلعش منها بني ادم في تثنيه يقول لك ما, ي... ما يعديش فيها انسان يومين ويعيش يومين والتالت لازم يكون مات من العقارب او من التعابين في الزمن ده قعدوا فيه 40 سنه انما انا ليا غرض ان انتوا تدوقوا معنى اجنحه النسور عاوزكم تدوقوا احساس ان ابوكوا قوي قوي وان انت طاير طول ما انت محمول على جناح النسر العظيم يبقى التجارب هي فرصتنا لحاجتين كبار قوي ولسه في حاجات تانية جايه بس اول حاجه انك تدوق ان ابوك قوي قوي سواء الفرخه بقى اللي لاقيه انها على الجناح وفين بيقولوا جناح النسر النسور الضخمه كذا متر عريضه جدا فيبص لابوه باعجاب ايه ده ده طلعت الحكايه جميله قوي ده انا طاير اهو طاير وانا متشال ده انا كنت خلاص دقيقه وهترزع في الارض واتكسر لا كل حاجة محسوبة مفيش حاجة اسمها تتكسر أبدا دي فسحة دي ملاهي طبعا لو فرخة نصحى شوية على تالت رابع مرة بدل ما تصوت تضحك مفروض بس في فراخ مش نصحى لو فرخة واعية خلاص فهمت اللعبة يعني أول ما يرموها تعتبرها فسحة ولعبة ملاهي وتستنى الجناح بس احنا بنفهمش بالسهل لا مؤاخذة اما منتظر الرب آه انا قلت الدرس الثاني بقول لكم الدرس الاولاني او الخبره الاولى انك تدوق في التجربه ان ربنا قوي قوي الخبره الثانيه والاهم بقى انك يجي اليوم اللي ايه اللي تطير يجي اليوم اللي اول ما تيجي مفاجاه تطير على طول ما عندكش مشاكل وبالتالي طول ما انت طاير خلاص ما عادش في مفاجات الشخص اللي يحلق في السماء مفيش حاجة تزعجه أبدا لا مشاكل ولا هموم ولا خسارة ولا اتفرج على الدنيا من فوق كده مالهم بيعملوا كده مفيش حاجة ترعبه خلاص ده التعبير اللي قصده أشعية لما قال منتظر الرب يجددون قوة يعني تصور واحد في تجربة جديدة بس إيه مستني ربنا يعني اترمى من فوق الجبل بس مستني مستني إيه الجناح مستني الجناح فيفضل مش شايف غير الارض مش شايف غير الارض مش شايف غير الارض وفجاه يلاقي ايه الجناح اتفرد متخيلين فيقول يرفعون اجنحه كالنسور لانه منتظر الرب هو كمان يرفع جناحه فيبقى شبه ابوه يبقى هو كمان وصل الى مرحله من النضج انه رفع جناحه اخيرا الايه الجميله اسمها ايه الانسان مولود للمشقه كما ان الجوارح لارتفاع الجناح يعني لازم توصل لدي زي ما البني ادم اتعمل عشان يتوجع النسر اتعمل عشان يطير فلازم تطير في الاخر يرفع يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يصيبهم الأعياء تعالوا بقى نتأمل شوية في بركات الألم من زاوية النسر كله هيبقى من زاوية النسر أول بركة للألم التعبير اللي قاله الكتاب يعلي وكره يعلي وكره يعني ايه الألم يا جماعة بيخلق فينا رغبات روحية عالية ما كانتش موجودة يعني يمكن عمرك ما فكرت في حتة الصلاة دائما كويس قوي لما تصلي باكر والنوم مثلا انما لما يجي لك مرض يوجع وتقعد ساعات متألم تلاقي انك بقالك كذا ساعة بتكلم ربنا فابتديت تدخل في طموح جديد عليك حاجة اسمها الصلاة الدائمة ده انت قعدت كذا ساعة بتكلم ربنا طب ما ده طموح جديد ده رغبة جديدة دي عليت وأكرك يعني ما بقتش زي الناس بقى اللي بيكتفوا بأبان الذي وعشر دقايق وخمس دقايق وانفصل وجواهم سرحان وتستيت لا لا ده احنا كبرنا بقى هنعلى بقى هنكبر نعلي الوكر عاوزين ندخل في حاجات من بتاعة الكبار فالألم يعلي الوكر يعني يرفع مستوى الطموح الروحي أو الرغبات الروحية جوه التجربة تبتدي تدوق بقى آيات أول مرة تدوقها وفضائل أول مرة تفهمها تعرف يعني إيه صبر تعرف يعني إيه احتمال تعرف يعني إيه تأمل تعرف يعني إيه رؤية لله إحساس بالله كل ده ما كنتش تدوقه من غير ألم أبدا يبقى الألم خلاك تعلى فوق آه يقول المولود من الجسد هو جسد احنا لسه مولودين من الجسد يعني أجسادنا شدانا لتحت امتى تحس انك مولود من الروح دي مولود من فوق انت مكانك مش على الارض انت مكانك فوق اهي دي عشان تتنقل من طبعا المعمودية عملت النقلة بس عشان تحس بقيمتها وطعمها عاوزة آلام كتير مع كمية تجارب وآلام تلاقي نفسك دقت يعني ايه الولادة من فوق مولود من الروح شخص روحاني الأمور الأرضية دي بقت عمالة تصغر قدامك تاني تعبير اتقال عن نسر حكاية يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر يسكن الصخر طبعا تدي إحساس بالأمان الألم ينزع أمانك مؤقتا ليعطيك أمانا مستقرا تاني الألم ينزع أمانك مؤقتا ليعطيك مستوى من الأمان أعلى كتير من زمان ففي أول التجربة تتخض وتتكركب وتصوت وليه يا رب بتعمل كده وحزنك في الهوا مرة في مرة تعرف بقى قيمة الصخر اللي انت فيه فمع خبرات الوجع الكتير تقدر تدوق يعني ايه انت محمي في صخر فإحساس الأمان ما بيجيش من أول مرة ده لو محطوط في شجرة ولا على الأرض عمره ما يدوق الأمان بتاع الصخرة لكن بعد سنين بقى لا يحس يعني إيه التجارب دي يحصل اللي يحصل فين التعبير اللي قاله أغسطينوس لما قال جلست فوق قمة العالم حين أصبحت إيه لا أشتهي شيء ولا أخاف شيء ما بقتش بخاف من أي حاجة طب يا أغسطينوس هيجي اضطهاد على الكنيسة مش مهم يمكن يموتوك مش مهم ممكن يحصل مفاجآت مش مهم ما بتخافش لا ما بخافش ليه أنا ساكن الصخر جت إمتى دي بقى قال من كتر شغل النسور تربية نسور من كتر الآلام والأوجاع والضيقات أنا بقيت ساكن الصخر ساكن في محاجئ الصخور في تعبير تاني يقول كده عشان كده الصخر له ذكريات كتير في الكتاب أن يعني الصخر دايما إشارة للأمان والاستقرار صخر الدهور يسموه الكتاب على المسيح له المجد ويقول في أشعية انظروا إلى الصخرة التي منها قطعتم أبوكم إبراهيم أبوكم إبراهيم ده داء الصخرة بقت الدنيا تعمل فيه زي ما تعمل هو في صخرة مش فارق معاه على آخر حياته ولا لما يرفع السكين على ابنه ما بيتهزش ايه ده بقى ده يسكن الصخر قوي قوي التجارب هتنزع امانك في الاول لكن اطمن على المست... على المدى البعيد هتديك امان لا ينزع ابدا واستقرار وصخور طبعا الصخر عادة برضو ساعات يشاور على الكنيسة الإيمان ساعات يشاور على الإنجيل كل ده متكامل لأنه في الآخر بيشاور على المسيح الرب صخرتي وحصني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي ملجئي دي تسبيحة النسور ده بقى أغنية النسر اللي اللي حاسس بالعظمة اللي يبص حتى من فوق على الأسود والنمور والفيل بالنسبة له شوية آه، كلام فارغ لأنه عالي ثالث بركة من بركات الألم في عالم النسور تبصر عيناه من بعيد يعني إيه الألم يحسن نظرك ف- يا ريتكم تفكروا معايا في الحتة دي احنا نظرنا ضعيف خالص بسبب الخطية لا شايفين ربنا ولا شايفين الخير اللي حوالينا ولا شايفين مجده يعني لما أشعيا دخل الهيكل قال مجده ملء كل الأرض بس ما كانش شايفها قبل ما يدخل الهيكل احنا مش شايفين مجد ربنا خالص شايفين مشاكل واضطهادات وشرور وخطايا و- ومفاجآت مش شايفين لما تعدي على سلسلة من التجارب وتتعصر كم مرة كده الألم هيديك نظر ما كانش عندك بقى قبل كده بعد نظر عيناه تنظران من بعيد فتبص تلاقي انك شايف حاجة من بعيد خالص فيجي واحد يقول لك الحق الحق مصيبة ما تبصش ما ت- ما تشوفهاش كده تقول له خير خير منين بنقول مصيبة لا لا أنا شايف خير أنت شايف إيه اللي- غير اللي إحنا شايفينه أنا أصلي شايف من بعيد أنت شايف كلنا عندنا قصر نظر بنشوف من قريب فأنت شايف حاجات وحشة مشاكل تجارب هموم أمراض مين بقى اللي عنده النظر اللي من بعيد ده ده النسر الفرخة في الأول مش فاهمة فرخة النسر اللي زي حالتنا كلنا فراخ نسور لسه فنظرنا ضعيف انما النسر الكبير عينه جايبه كل حاجه فوق الجبل جايب اميال شايف كل حاجه كاشف المنظر كله فانت إيه- عشان تكتسب العين دي عاوز تتعب شويه فما تتضايقش من التجارب التجارب فرصتك ترى ما لا يرى وترى من بعيد فساعتها بقى تلاقي كل الناس منزعجه بس انت مش منزعج افكركم هنا مثلا بالحادثه بتاعت اليشع وتلميذه فرق نسر عن فرخه نسر لما اتحاصر الجبل جاله الولد مرعوب الحق يا اليشع هيموتونا فقال له افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا هو بقى عنده عينين النسر فشايف مفيش مشاكل انما الولد مت- مرعوب وبعدين عشان تكمل قام ضربهم كلهم بالعمى عشان يقول له ثلاث مستويات من النظر واحد أعمى مش شايف حاجة خالص لأنه لا يؤمن واحد فرخة نسر درجة سنة أولى إيمان لسه شايف المشكلة بس واحد بقى إيه نسر محترم متقدم فشايف ما وراء الأمور ولقى كل حاجة تمام مفيش أي حاجة تدعو للاضطراب ولا الانزعاج عيناي النسر من هناك يتحسس قوته تبصره عيناه من بعيد لما الواحد يدخل تجربة بيبدأ يتأمل تيجي حاجة اسمها العمق والتأمل يبتدي بقى يفحص الأمور ب- ب- بنظرة عميقة شوي يكتسب أحيانا العين البسيطة العين البسيطة تشوف ما لا يرى إنما العين المغبشة بتاعتنا بتشوف حاجات غلط بركة أخرى من بركات الألم الألم هو الفرصة الوحيدة للطيران يرفعون أجنحة كالنسور إيه بقى الطيران معناه التجارب هي الحاجة الوحيدة اللي تخليك تطلع تحت من فوق الأرض بصراحة طول ما الدنيا ماشية يا جماعة إحنا متبتين في الدنيا وتقال قوي و... ومبسوطين كده ولا عاوزين سما ولا عاوزين أبدية ولا تيجي في دماغنا حتى إنما لما تيجي أيام صعبة بنبتدي بقى إيه، عاوزين نطير تعبير اللي قاله داود مرة يا ليت لي جناحا فأطير وأستريح ده كان تعبير نسر نفسي أطير نفسي أهج أطلع فوق الدنيا خالص تجربة تعمل كده تخليك طاير لما تطير تلاقي الدنيا صغيرة أي حد ركب طيارة أول لحظات في الطيارة ممتعة جدا ليه؟ أنت تحت لامس الأرض بعد شوية شايف المباني عمالة تصغر والعربيات عمالة تصغر وبعدين تشوف البلد كلها بقت وبعدين تشوف كأنك شايف الخريطة بقى وبعدين ما تشوفش حاجة غير السماء طب ما هو ده الصح عاوزين نفضل كده وبعدين تلاقي بقى ده, ده السماء واسعة قوي ده عالم آخر أنت ما كنتش واخد بالك منه لأنك أنت كنت تحت محبوس وسط العمارات والعربيات والناس وال... يقول منتظر الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون تصور بقى يجي لك وقت بتجري ما بتتعبش ما بتنهكش بتمشي ما بتعياش من ايه ده ايه اللي وصلك لكده ده شغل النسور طاقة النسر غريبة يقولوا ممكن يفضل طاير ساعات وما تعبش يعني الطيارات حتى يحطوا لها يعني وقود عشان تكمل لكن هو ما عندوش مشكلة نفس الكلام جه في المزمور يقول يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك يتجدد مثل النسر شباب الشباب الروحي هو الناس الطايرين كده شوفوا القديسين بتوعنا النسور كله وده المعنى اللي هنختم بيه بتاع حيثما يجتمع الجثة توجد الجثة تجتمع النسور لأن ربنا يسوع قالها على نفسه بالتضاع على جسده اللي على الصليب تجتمع النسور كلها أحد المعاني القديسين كلهم لأنهم نسور يسيبوا أي حاجة ويتلموا حوالين الصليب يعشقوا الصليب يتجدد مثل النسر شبابك في الرؤية جت حكاية النسر تاني لما سمعنا عن المرأة اللي التنين بيجري وراها المرأة دي رمز للكنيسة والتنين عاوز ياكلها فالأرض فتحت بقها عشان إيه تساعد المرأة تهرب وتعطل التنين إنما كان في حل تاني بقى أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم تعبير حلو أوي أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم ممكن نقوله التعبير ده ها أعطيت المرأة جن مين المرأة الكنيسة يعني إيه يعني جناحين المسيح ما هو النسر العظيم هو المسيح نفسه يسلفوا لكنيسته عروسته يقول لها يلا يا كنيسة طيري معايا طيري معايا ما تخافيش فتبقى الكنيسة في الدنيا طايرة مش خايفة من حاجة أبدا في تنين عاوز يبلعها مفيش خوف وهي شكلها غلبانه جنب التنين الكنيسه لا لا ستعطى جناحي النسر العظيم بوقت الاضطهاد والالم والتنين والظلم والبلاوي دي كلها تلاقي في جناحين كده شايلين الكنيسه وطايرين ومش طايلها التنين مش طايلها ياما جت ايام على الكنيسه كان تنين عاوز يبلعها وتلاقي الكنيسه طارت ارتفعت والتنين خلص الشوط بتاعه ما حصلش حاجة للكنيسة لكي تطير إلى البرية لك إلى موضعها يعني دايما غريبة عن الدنيا الكنيسة مش محتاجة تقعد وسط العالم كتير إذا حاجة تاني تكتسبها بالألم أنا رابط ده كله بالتجربة التجربة تعلى بطموحاتك التجربة تديك الأمان بجد في الآخر التجربة تخلي نظرك مختلف خالص رؤيتك للأمور التجربة ترفعك عن الأرض كتير تخليك طاير ومحدش يطولك أبدا تخافش من حاجة أبدا ساعات يسموا الحركة دي fight and flight يعني إيه يعني يحارب ويطير أو يطير ويحارب لأنه النسر كمان محارب قوي جدا فالنسور القوية دي تدخل الحرب محدش محدش يعرف يغلبها أبدا لأنها تعرف تطير وقوية جناحة نسر ده ممكن يدخل كده في حتة يكسرها يعني زي البلدوزر يعني ما هواش حاجة بسيطة أبدا فأنت كمان مش بس هتطير هتلاقي نفسك بتحارب بتحارب عن الكنيسة بتدافع عن الكنيسة واحد زي أثناسيوس ده ده نسر عظيم ازاي تحدى العالم وهو شيخ عجوز في آخر حياته ازاي فضل يحمي الإيمان ازاي العالم كله ابتدى يلخبط في تفكيره ويمشي ورا اريوس وده زي السيف ورجع العالم كله لانه كان طاير مع ربنا كان رجل الله حياته كلها صلاه وصوم ونسك وزهده فعرف يحفظ الايمان وكان زي النسر العظيم حاجة كمان يعملها الألم يزود الإيمان زي ما قلنا الألم في الأول يخلع الأمان مؤقتا عشان يرجع أمان أقوى كمان التجارب تخلع الإيمان مؤقتا عشان يرجع إيمان أقوى أفكركم عارفين لما العيل الصغير يبدل سنانه في الأول يقول لك السنان دي أصلها لازم تقع عشان تطلع سنان مش عارف اسمها إيه كده المهم يعني إنها سنان تقعد يعني سنان تعمر دلوقتي مفيش حاجة بتقع بتقعد إنما هي نفس الفكرة إحنا عندنا إيمان من نوع السنان اللبنية دي اللي هي لازم تتبدل الإيمان بتاعنا ضعيف قوي بتهز لازم تقع فتيجي تجربة تطص إيمانك توقعه تتلخبط خالص فين ربنا ربنا بيحبني ولا ربنا كارهني مالها الدنيا عمالة ترزع كده ربنا ساب الكنيسة ولا إيه تكونش خطاياي هي السبب ومخك اتلخبط آخر لخبطة معلش دي مرحلة لازم يحصل كده ليه عشان لسه هتطلع سنان قوية بعد كده فضروري يحصل انك تدخل في ايام صعبة عشان الايمان يقع الايمان الضعيف ده ويتولد ايمان من النوع الاقوى لان الايمان في الايام السهلة مش ايمان الايمان يبان في الايام الصعبة لما تبقى الدنيا كلها بتخبط وولاد ربنا مبسوطين مطمنين هو ده الايمان انما الدنيا ماشية كويس مش محتاجة ايمان ما هي ماشية لوحدها الايمان يبان لما الدنيا تبقى ملخبطه اخر لخبطه واولاد الله مبسوطين وحاسين بالامان حكايه حملتكم على اجنحه النسور دي قبلها كان ايه كان في صويت مش كده كان في صراخ الفرخ الفراخ فالناس تصوت شويه وبعدين تدوق بقى حكايه الح... الح... الحمل ده ان الواحد متشال شيل بس عشان توصل انك تحس انك متشال معلش في السكة في شوية عياط وفي شوية تعب وشكوى أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي تربية النسور إذا ربنا بيعاملنا زي فراخ النسر هو النسر ولازم يربي عياله وهو مش عاوز فراخ بجد فراخ عاوز فراخ نسور عاوز نسور فلازم تقبل عشان تبقى ابن ربنا تتربى تتربى تربيه نسور وفي تربيه النسور كثيره هي احزان الصديقين عشان تطلع ايه متربي صح تطلع نسر بجد كما هنا جت في التثنيه بقى تثنيه 32 جت حكايه نسر جميل قوي يقول كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحمله على مناكبه دي الحكاية اللي كنت بحكيها يحرك عشه يعني ايه ما العش كويس ومستقر لا يقلبه يقلبه بإيده وبعدين يعمل ايه على فراخه يرف يعني يفضل ايه حواليهم كده بيعمل كده وشايفهم بيصوتوا وهو قاعد يعمل كده وبعدين يبسط جناحيه في الآخر ويأخذها ويحملها على مناكبه يقربها الزار بيعمل كده فيزحلقهم عشان يجوا عند دماغه كده عشان يبقوا على المناكب يعني الحتت القريبة الرسم يبقى هو حاسبها كويس عارف كويس قوي امتى هيفرد جناحاته ويشيل الترك احساسك ان ربنا سابك جزء من التجربة لازم تعدي عليه يجي لك وقت تقول مش بيسمعني صح كده احنا شغالين صح ما بيردش مظبوط الموضوع بيزيد هتكسر خالص شغالين صح خلاص مفيش نفس قربنا لكن كل ده جزء من السيناريو بتاع التجربة لازم يحصل كده لازم تحس انه سابك وكأنه مش موجود خالص في الصورة وبقيت لوحدك في الهوا و... وهتدش دش كده ففي الحال عارفين بطرس لما مشي على المية شوية وربنا يسوع قاعد يتفرج عليه لكن اول ما ابتدى يغرق فعلا في الحال مد يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت هي نفس الفسحه دي يعني ان يمشي فوق الموج كده ومفيش ارض تحت منه بس خلينا كده شويه اول ما كان هيغرق بجد قال له لا عاوزين ايمان تاني اراجع معاكم شويه افكار اقبل التجارب لأنها فرصتك تعلى لفوق تكبر لفوق دور على العيش اللي هيديهم بعد كده يفضل العيش فوق ما ينزلش تحت أبدا يعني حتى بعد ما يكبروا النسور شوية ويتص- يرجعوا يباتوا فوق عند الصخر ما يباتوش في الأرض أبدا تلاقيش نسر نايم بالنهار كده على الأرض مفيش حاجة زي كده جت في أرمية دي قد غرك تخويفك كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر الماسك مرتفع الأكمة وإن رفعت كنسر عشك من هناك أحضرك ده كان بيكلم الشيطان بقى الشيطان كان معروض عليه يبقى نسر محترم زي الملائكة بس هو قال له هنزلك من العش انت ما تستاهلش تبقى معانا ان رفعت كنسر عشك هنزلك احضرك لانك انت طلعت بكبرياء مش طلعت عن طريق التجارب والالام انت اخترت ال- التعالي مش العلو في فرق بين واحد يتعالى وواحد يبقى عالي يا ترى عندك فكر سماوي التجربة تجيب لك فكر سماوي أذكر واحد صديقي لما جاله مرض طويل قبل ما يروح السما وبعدين بقى يقعد أيام كاملة ما بيخرجش طبعا ما بيتحركش فكنت أحس إن مخه في السما يعني زي الآباء كده القديسين اللي يتأملوا يقعد كده ايتين شاغلينه يقعد فيهم ساعة ساعتين ما, ما كانش ممكن يوصل أبدا للحالات دي وهو صحيح وبيتحرك وبيروح وبيجي إنما ف- فكر سماوي عالي جامد القلب كمان يبقى في السماء التجربة تخلي قلبك اشتياقاته للسماء أي حد تعبان قوي في التجربة بيقول إمتى أروح السماء يبقى طلع بقلبه للسماء السيرة نفسها تبقى سماوية زي ما يقول الكتاب سيرتنا نحن في السماويات مفيش غلط حياة نقية كل ده تعمله التجارب فكر سماوي قلب سماوي سيرة سماوية أفكار كلها نظيفة مشاعر كلها نقية السيرة كلها حلوة كانتش تيجي أبدا من غير تجارب الحاجات أراجع تاني وأقول عين النسور عين النسور دي ما تاخدهاش غير بالتجارب يقول في أيوب تسعة أنا بجمع لكم الآيات اللي فيها نسور تمر مع سفن البرد كنسر ينقض إلى قنصه في أيوب تسعة يقول النسر لما ينقض يعني يجي من آخر الدنيا كده ويلقط الحاجة اللي هو عاوزها فحبقوق يقول خيلها أسرع من النمور وأحد من ذئاب المساء فرسانها ينتشرون فرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل يعني أسرع نسر لما تشوفه نازل يأكل فهنا طبعا الغذاء الروحي تلاقي النسور لما يجوا يلتهموا الإنجيل كده تلاقيه يجري جري كده فرحان بالصلاة والإنجيل قيل أيضا عن شاول ويونسان في شعر داود لما رثاهم أو قال شاول ويونسان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما أخف من النسور هتبقى خفيف لما تبقى نسر تبقى خفيف في الدنيا مع انك قوي قوي بس خفيف خفيف يعني ايه يعني ما انتش تقيل على قلب حد ولا تقيل في الدنيا و- واخد الدنيا كده ايه ب- بخفة يعني من غير ما تتعب حاجة بقى غريبة شوية النسر كمان كان من الأكلات الممنوعة لليهود يقول لك فتسنية 14 هذا ما لا تأكلون منه الجوارح بأنواعها النسر الإيجل والأنوق والعقاب يعني حاجات زي الصقور كده ده ممنوع من الأكل عارفين دي معناها إيه أو أحد التأملات إن اللي يبقى زي النسر ما يتاكلش فاهمين المعنى ما يتغلبش خلاص يعني ياكلوا الفراخ لكن ياكلوا نسر ما قدروش ده ممنوع من الأكل فاللي زيك لما تبقى طالع من تجارب شديدة ما تتغلبش خلاص ما تخافش الشيطان ما يقدرش عليك لأن مع كتر التجارب بقيت نسر عظيم ده لا يؤكل منه طبعا دي دي رسالة جميلة مريحة تفضل حياتك كلها خايف الشيطان يلتهمك إبليس عدوكم يجول كأسد ملتمسا من يبتلعه إنما بعد شوية تجارب كده لما تستوي تبقى نسر لا يؤكل معناها تبقى انت عندك حرية داخلية من الخطايا ومن الشهوات و... وانك انت ايه ما بتقعش برضو من بركات الألم قيل في حسقيال واحد أن الكائنات الأربعة غير المتجسدين المحيطين بالعرش الإلهي وش من وشوشهم زي النسر إيه المعنى هنا؟ أحد المعاني إن عينيهم في عينين ربنا طول الوقت عيني النسر يقول شبه وجه وجه إنسان وجه أسد وجه ثور وجه نسر جت في حسقيال واحد وحسقيال آه واحد أربعتاشر جت كمان في الرؤية نفس الكلام إن الحيوان الرابع شبه نسر طائر يعني إيه العين بقت مركزة في ربنا الكائنات غير المتجسدة دول أقرب دايرة للعرش الإلهي لما تذاكروا الرؤية وحسقيال وأشعياء تكتشف أن دول أقرب من كل الملائكة للعرش دول حاملين عرش الله وممتلئون أعينا زي الكروبيم إنما عينين النسر بالذات يعني حتى في الأيقونات اللي في سقف الكنايس تلاحظوا إيه كله باصص للمسيح اللي على العرش فمن البركات اللي هتاخدها من التجارب إن عينيك في عينين ربنا طول الوقت هتعرف تركز في ربنا هتبقى ربنا ما بيغيبش عن عينيك زي ما نهى أيوب سفره وقال الآن رأتك عيناي أنا بقيت نسر بقيت شايف وشك بقيت زي الكائنات غير المتجسدين الحاملين عرش الله آخر حاجة بجد بقى حكاية إيه هناك تجتمع النسور يعني ايه عارفين المثل البلدي اللي يقول النسور ايه هي يقولوها الطيور بس هي انا عاوز اقول ايوه النسور على اشكالها تقع يعني ايه دي بقى القديسين يتلموا على بعض يتصاحبوا على بعض يحسوا ببعض دي مشهورة في تاريخ القديسين ولغاية النهاردة الجماعة الأبرار يحنوا لبعض جدا ويشتاقوا لبعض جدا ويحسوا ببعض جدا احكي لكم حكايه من التاريخ مثلا ماري افرام السورياني ده راجل عظيم سمع عن القديس باسيليوس اسقف قيصريه الكبادوك راجل قديس عظيم بس ده راهب في حاله ماري افرام والتاني اسقف عظيم في نفس الزمن في القرن الرابع اول الخامس فراح له في ليله عيد سفر عشان ماري افرام عاوز ايه يشوف هذا النسر العظيم القديس باسيليوس دخل الكنيسه ليله عيد القديس باسيليوس زي البطاركه لابس بقى ايه الروب الاعياد ماري افرام كان ناسك قوي وهو اللي ساب لنا العصايه الشجره بتاع دير السوريان شجره ماري افرام لانه كان بيتكي على عصايه وعلى قده قوي في صحته فايه لما لقى الرهبان هيعصروا لانه كان سنه مش كبير قام ساب العصايه في الارض العصايه طلعت شجره فماري افرام دخل الكنيسه شاف الاسقف بقى لابس الهيصه دي كلها ما ارتاحش لانه كشخص ناسك جدا يعني ارتبطت القداسه في حياته بالنسك والزهد انما وقف يصلي وبعدين اول ما طلع القديس باسيل القديس باسيلس اللي عمل القداس الباسيلي شافه وهو بيوعظ نار طالعة من لسانه فرجع له تاني إعجابه بالقديس باسيلوس القديس باسيلوس وهو بيوعظ حس بالروح بوجود ماري أفرام فساب الوعظة ونزل له يسلم عليه هم يحسوا ببعض لأنه هناك تجتمع النسور حوالين الذبيحة حوالين المسيح المصلوب تلاقيهم كلهم يتلموا على بعض بقى كلهم أصحاب الأنبياء والرسل والقديسين أصحاب واحد يفكر هو ايوب يعرف ماري جرجس دول اصحاب صحيح واحد عهد قديم واحد عهد جديد بس هناك تجتمع النسور حوالين المصلوب تلاقي كل النسور مجتمعين بمعنى ايه هنا ايه الاضافه اللي عاوز اضيفها هنا ايه رايك انك تدخل في عالم القديسين بالتجارب يبقى لك شركه مع القديسين في عالم اخر فوق الارض تلاقي نفسك ليك علاقة بالعذراء وليك علاقة بالشهداء وليك علاقة بالأنبياء وليك علاقة بالأبرار طب ده عالم آخر لما جسدك أنت يبقى زي الجثة هناك تجتمع النسور يعني لما جسدك يبقى ميت عن العالم لما تبقى طاير بروحك وجسدك كأنه ميت هناك تجتمع النسور يبقى لك شركة مع كل الأبرار والقديسين يبقى التجارب هتدوقك عشرة الأبرار ودي على فكرة ناس كتير حسيت يعني كتير من أصحاب الأمراض الصعبة قربوا قوي من القديسين وحسوا بيهم في التجارب الشديدة يقول لك أول مرة حس بفلان القديس الفلان صح هناك تجتمع النسور إذا خلاصة الكلام ال- الأوجاع والتجارب والشدائد والضيقات اللي بتعدي علينا الغرض منها إيه؟ إن إحنا نبقى زي النسور لأن الآية اللي ابتدينا بيها اللي عاوزين نحفظها الإنسان مولود للمشقة والجوارح لارتفاع الجناح لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين